عنوان حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني وأحبابي في الله موقف لا أنساه أبدا ومشهد لا أنساه أبدا يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية وكان التنافس زي النار ما بين باراك أوباما وما بين جون ماكين وقعدنا طول الليل نتابع مين اللي هيكسب لان كان يعني الانتخابات دي بالذات كان فيها مواقف يعني الواحد كان عايز يتابع عشانها وفي النهاية لحظة اعلان فوز باراك اوباما لا انسى ابدا مشهد وباراك اوباما بيدي الكلمة للانصار بتوعه بعد فوزه وساعة جون ماكي ما طلع يدي الكلمة بتاعته للانصار بتوعه ساعة هزيمته وباراك اوباما ما ينساش في الكلمة بتاعته يتكلم عن عظمة وقدر جون ماكي ذلك الامريكي اللي عمل واللي عمل لامريكا سبحان الله العظيم انا انا يعني استغربت جدا ازاي يتكلم عن منافسه بعد ما الدنيا ولعت ما بينهم بالمنظر ده بعد كده كلمه جون ماكين ما ينساش يتكلم ويدعو الشعب الامريكي انه يسند باراك اوباما وانه يقف ورا باراك اوباما وانه يدعو من اللي انتصروا واللي فازوا قلت ايه ده يا اخوانا نحن اولى بالتسامح منهم نحن اولى بالتجرد منهم نحن اولى بهذه الاخلاق منهم يا اخواني في الله واخواتنا في الله درس الليله في ظل يعني ايه بدايه الافراح بتاعت نتائج الانتخابات وان كان الفرح العظيم ساعه مقلوب اهل مصر كلها شباب وبنات ورجال ونساء واطفال تفتح للهدايه والناس تقبل على الالتزام وعلى دروس الدين افواجا ولكن من حقنا نفرح الوقت باذن الله سبحانه وتعالى ونستبشر الدرس بتاع الليله له موضوعين مهمين جدا وخطيرين جدا الموضوع الاولاني يا اخوانا رساله من كل اخ سلفي لكل اخ اخوان في الدنيا كلها ورساله من كل اخ من الاخوان المسلمين لكل اخ سلفي في الدنيا كلها الدرس بتاع الليله يا اخوانا اخوك جنتك ونارك الدرس بتاع الليله انا بتوسل لكل ملتزم بينتمي لدعوه السلفيين والاخوان وانا عارف انها مليانه تسامح والطرفين مليانين تجرد ومليانين اخاء ومليانين فهم ومليانين نور بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الا ان يعني انا بتوسل لاخواننا يا جماعه ان احنا برضه نفتح قلوبنا اكتر الليله للكلام اللي هقوله قبل ما ادخل بقى في الموضوع الاولاني دهوت الموضوع اللي هيستغرق معظم وقت الدرس بنوه على الموضوع الثاني وهي رساله وفاء واجبه لاستاذ من اساتذتي واستاذ من اساتذتنا كلنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات اللي يعني ضغط عليه طبعا ودفع من اجل ان هو يرشح نفسه في الانتخابات وهو طبعا معلم من معالم الحرب ضد العلمانيه ونصره شريعه الله على القنوات الفضائيه وفي كل مكان من بعد قيام الثوره هذا الرجل ان دخل مجلس الشعب باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى فتح من ربنا وهيبقى راس حربة ضد كل اعداء الدين لنصرة شريعة ربنا اللي احنا رفعنا شعار نحري دون نحرك يا شرع الله عشان كده نصر شريعة ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني انا يعني ان شاء الله هعرج في النهايه على مناصره ل يعني هذا الاستاذ الفاضل باذن الله سبحانه وتعالى ولكن انا عايز يعني الموضوع بقى ما يخرجش من ايدينا يا اخوانا وانا عايز اتكلم النهارده تحت شعار السلفيون والاخوان في ظل عرش الله طبعا الدين ده دين المسلمين كلهم ولكن الفئتين دول اشمعنى الوقت بتكلم في الموضوع ده اشمعنى الوقت بجيب سيره الموضوع الخطير ده بدعوات احرانوت بعد نتائج الجوله الاولى طار الاسلامي لحد دلوقتي واخد 66% من من المقاعد ولسه 18% اعاده غالبهم ما بين السلفيين والاخوان يعني يا اخواننا تقريبا ان شاء الله في النهايه تبقى نتيجه الاستفتاء بتاعنا عام ولا او هتزيد باذن الله سبحانه وتعالى بدعوت احرانوت قالت لازم في الفتره دي نولع نار ما بين السلفيين والاخوان لازم نوقع الاثنين في بعض يبقى اهل الباطل دلوقتي هيشتغلوا على انهم يولعوا ما بين الطرفين وبعض عشان كده احنا لازم كدعاء الى الله نشتغل الوقت ان احنا نعرف كل طرف وهم عارفين بفضل الله وهم متسامحين ومتجردين بفضل الله قد ايه هم اخوات وقد ايه هم محتاجين بعض السبب الثاني ان دول اكبر فئتين عاملتين لدين الله يمكن في العالم الاسلامي مع عدم انكار فضل طبعا الباقي على الاطلاق ولكن دول يمكن اكبر فئتين حاجتين مؤثرتين في الواقع الإسلامي دول لو اصطلحوا دول لو تألفوا دول لو حطوا ايدهم في ايد بعض كل واحد على تخصصه وعلى ثغره ولكن اخوات وحبايب وانصار مع بعض ربنا هيغير وجه العالم كله باذن الله سبحانه وتعالى الدرس ده اثبات نسب اثبات نسب يعني ايه واحد سلفي بيقول ده- يعني بتاع الاخوان عمل غلطه كذا واحد اخوان يقول بتاع السلفي عمل غلطه كذا وانا بقول ان دول نظره الاساس عارفين قيمه الاخاء والتسامح والتآلف انا بقول لهم يا اخوانا لما يكون في اخ واخو بينهم وبين مشكله الاول نسبه نسب ان انت اخويا ان انت حبيبي ان انت حته مني ان انا وانت واحد بعد كده يا عم نقطع بقى هدوم بعض على الميراث بعد كده بقى نتفاهم مين اللي هياخد البيت ده ومين اللي هي... نتفاهم بعد كده في اي مشكله بقى من المشاكل اللي تبقى ما بين الاخوات وبعض انما في البدايه لازم اثبات نسب ان احنا حاجه واحده ان احنا كيان واحد العلمانيين على القنوات دلوقتي كل كلامهم ايه السلفيين خدوا والاخوان خدوا لا كل كلامهم التيار الاسلامي خد عشان تعرفوا ما نبقاش زي تركيا لما قعدت تجري ورا الاتحاد الاوروبي عشان يضمها ليه عملت كل حاجه تنازلت عن كل حاجه وفي الاخر لا ليه جواكوا بذره الاسلام في اي لحظه البذره هتبقى مارد وهيطلع منكم اسود الاسلام مره تانية ما ينفعش العالم كله بيبص لكم ان انتوا الاتنين حاجه واحده العالم كله بيبص لكم ان انتوا الاتنين قضيه واحده بل انا لا اكذب يعني ان ان الواحد من نصوص القران والسنه يعني قال ان الله يعلم او الله سبحانه وتعالى يعني انتوا عند ربنا حاجة واحدة انتوا عند ربنا انصار دين ربنا انصار شرع ربنا انا يعني بتوسل لكل اخ من اخواننا انه يفتح قلبه ليا المرة دي يقفل ي- ودانه عن اي حاجة في الدنيا ويفتح قلبه ليا ويركز مع كل كلمة بقولها ويفتح قلبه الكلام قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده يا اخوانا نحكم اكبر جريمه ان احنا جبنا نصوص الاخوه وقف اي اخ من الاخوه اي واحد من المسلمين لان الاخوه ديت مع كل المسلمين يا اخوانا انما لان القضيه دي حرجه وحساسه الوقت فالواحد بيركز عليها اساسا وقف اي حد قول له الاخوه في الله يقول لك يا نهار ابيض ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال وربنا في الحديث القدسي قال حقت محبتي للمتزاورين فيا و حافظين امال ايه المشكله امال احنا مش حاجة واحدة ليه امال احنا مش ايد واحدة ليه عارفين ليه لان اكبر جريمة عملناها ان احنا جبنا نصوص الاخوة نصوص الاخوة واسقطناها على الاخوة اللي معايا في العمل بتاعي على الاخوة اللي معايا في ال- في المجال وفي الثغر بتاعي انما ربنا لما انزل نصوص الاخوه انزلها على كل اخوانك على كل العاملين لدين الله على كل انصار الله على كل انصار شرع الله انا مين اللي بيتكلم اللي بيتكلم واحد مشي مع الاثنين وعارف الاثنين من جوه وبيتكلم من جوه وهو عارف مدى الخير اللي هنا ومدى الخير اللي هنا مش واحد قرا كتاب عن هنا او كتاب عن هنا ده واحد عاش حياته والتزم ما بين دول وما بين دول وكل ذره في قلبه بتنبض بحب دول وبحب دول وبتقدير قيمه دول وتقدير قيمه دول انا بكلم مين يا اخوانا انا بكلم السلفيين والاخوان سلفيين اللي عاشوا عمرهم كله ضحوا بكل حاجه ضحوا بنومهم شيخ من شيوخنا اللي بينام ساعتين بس عشان 22 ساعه يشتغل لدين ربنا وشيخ من شيوخنا اللي جنبه ما بيقدرش ينام على السرير من كتر جهد حفظ السنه وحفظ الشريعه ونصره دين ربنا السلفيين اللي عاشوا عمرهم كله يضحوا باموالهم واعمارهم وانفسهم من اجل نصره شريعه ربنا ونصره سنه النبي عليه الصلاه والسلام يا بختهم ان ربنا تقبل منهم ساعه ما يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض ويقول لهم انتوا اللي عشتوا عمركم عشان تحافظوا على سنتي وعلى حدود ربنا سبحانه وتعالى الاخوان المسلمين اللي بقالهم 80 سنه دروسهم بتتخلع عشان نصره شريعه ربنا اللي ما فيش شبر في معتقل من المعتقلات الا ودمهم عليه اللي ما فيش وسيله من وسائل التعذيب في كل السجون من ايام الملك فاروق لحد دلوقتي الا وتعذب افراد من افرادهم فيها اللي قدموا برهان لصدق دعوتهم باذن الله والله حاسبهم بدمهم اللي سال على ارض فلسطين في 48 ودمهم اللي سال واعمارهم اللي فانيت ما بين معتقلات عبد الناصر ومعتقلات السادات ومعتقلات مبارك والبوليس السري بتاع الملك فاروق وحتى الان انا بكلم السلفيين والاخوان السلفيين انا عايز اعمل خطبه قريبا ان شاء الله اسمها الخروج السلفي العظيم عايز اقارن فيها ما بين خروج السلفيين للعالم لنشر دين ربنا وخروج ياجوج وماجوج ازاي خروج ياجوج وماجوج خروج هيبقى رهيب وهيدمر العالم خروج السلفيين هيبقى رهيب بس هيعمر العالم التيار السلفي ده اكتر تيار على وجه الارض في كوادر وفي ناس عندها علم وعندها فهم وعندها عزيمه وعندها زهد في الدنيا التيار ده لو خرج للعالم هيغير وجه الكره الارضيه كلها الفئتين العظيمتين دول اللي الواحد يسال الله انه يبقى سبب من اسباب ان هم يبقوا حاجة واحدة يبقوا كيان واحد يبقوا روح واحدة يبقوا قلب واحد بينبض بنبض واحد يبقوا جسم واحد وان كان ده عضو وده عضو وده وظيفة وده وظيفة الا انهم في الاخر يبقوا جسم واحد انا الدرس ده يا اخوانا اثبات وجود انا بقول لكل واحد من الطرفين اخوك موجود مش ممكن هيتلغى مش ممكن ه... ده, ده ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى لينا كلنا مش عايزين نبقى زي بني اسرائيل لما موسى ضرب بعصا الجبل انفجرت 12 عين ليه كل واحد هيتشكل مع التاني لو اشترك معاه بل بعض المفسرين قال لما موسى ضرب بعصا البحر البحر انفلق 12 مجرى ليه لان كل سبط عايزين مجرى غير التاني هنبقى كده يا اخوانا هنبقى زي دول هنبقى زي اليهود ولا احنا انصار الله فعلا الدرس ده رسالة من كل سلفي على وجه الارض بينادي كل اخ من اخوانه واحبابه وانصاره من الاخوان المسلمين وكل اخ من الاخوان المسلمين بينادي كل اخ سلفي وكل اخت سلفية بتنادي كل اخت من اخوات الاخوان الرسالة ديت كل اخ بينادى اخوه وبيقول له انا اكبر خسارة في حياتك لو خسرتني انا اكبر خسارة انت لما بتقع لما بتقع بتقول ايه ها اخ يعني ايه اخ هاتوا اخويا يسندني هاتوا اخويا ياخد بايدي هاتوا اخويا يقومني انا لما بقف جنبك في الصلاه صلاتك بتبقى ب 25 ضعف يعني انت دينك ومقامك في الجنه اتضاعف عشرات الاضعاف بوجودي جنبك انا اكبر خساره في حياتك لو خسرتني بل اكبر خساره في دينك النبي عليه الصلاه والسلام حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام قولوا عليه الصلاه والسلام عشان ربنا ينزل على قلوبنا التسامح والتالف والتراحم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما اخوك يموت تقف على جنازته وتقول اللهم لا تحرمنا اجره ها ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده يعني اخوك ده اخوك ده يعني زي دي طوبه ودي طوبه ماسكين في بعض لو طوبه وقعت اخوك مات الطوبه ديت بقت معرضه انها تقع الطوبه دي ما عادتش محصنه زي ما كانت ماسكه في الطوبه اللي جنبها من الناحيه دي اخوك ده حصن ليك من الفتنه اخوك ده لو غاب بقت مصيبة الاخوان المسلمين لو غابوا من الواقع بقت كارثة السلفيين لو غابوا من الواقع بقت مصيبة يا اخوانا افتحوا قلوبكم افتحوا قلوبكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا قلوبكم يا اللي عايزين تبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة المتعصب لا يمكن يبقى قائد صف ابدا ولا يمكن ربنا يصطفي قائد صف القيادات ربنا بيصطفي المتسامحين المتجردين يا اخواني اخوك بيقول لك واختك بتقول لك انا اكبر خسارة في حياتك كلها لو انت خسرتيني وخسرتي اخوتي اوعي تأيدي نصوص الاخوة وتخليها مع اللي جنبك في العمل مع اللي معاك في الثغر بتاعك احنا كلنا اخوات كلنا حاجة واحدة اخوك بينادي عليك وبيقول لك انا جنتك ونارك انا جنتك ونارك ازاي حديث رهيب افتحوا قلوبكم معايا للحديث ده سلمان عمار صهيب بلال قاعدين فبعد فتح مكة معدي ابو سفيان ابو سفيان معدي النبي عليه الصلاه والسلام ما قتلوش فوقفوا كده ابو سفيان ما اتقتلش بعد كل اللي عمله فينا فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها يعني بيتكلموا على ابو سفيان ابو بكر معدي غضب اتقولون هذا لسيد قريش وجري على النبي عليه الصلاه والسلام الحق يا رسول الله شوف قالوا ايه لابو سفيان ده انا نهرتهم وجيت لك يا رسول الله ابو بكر الصديق ابو بكر من فين ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا بكر أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله يا نهار أبيض أبو بكر الصديق لو أغضب إخوانه لقد أغضب الله أنت كم أخ من إخوانك تعصبت ضده كم أخت من أخواتك كلمتيها بطريقة مش كويسة الحديث ده يرعب أي حد مننا أنه ينام وفي حد من إخوانه زعلان منه وحد من إخوانه من أي فصيل من فصائل العمل الإسلامي زعلان منه يا إخواننا إحنا واحد إحنا جسم واحد إحنا أقرب علاقة لبعض في الوجود أنا لو صبعك طلع في دم لما اي حد من اخواننا بيقول لي واحد من اخواننا عمل كذا واحد سلفي عمل كذا اقول له لو صبعك طلع في دم تقطعه لا لو رقبتك اتلوحت تذبحها لا ده اخوك ده كبدك وقلبك ورئتك وحياتك وشرايينك ده اخوك ده لحمك ودمك ده اخوك ده حته منك ازاي انك انت تنسى قيمه اخوك وتنسى موقع اخوك منك اخوك جنتك ونارك عشان كده لو فتحنا فتح الباقي لو فتحنا شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي هنلاقيه بيتكلم عن حديث لا يؤمن احدكم لا يؤمن ايه ده ده كلام خطير جدا لا يؤمن احدكم اسمعوا الحديث ده وطبقوه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه اخوه السلفي اخوه الاخوان يا اخواننا حرام علينا بقى حرام علينا كفايه خسائر بقى كفاية خسائر التعصب بقى حتى يحب لأخيه من كل العاملين لدين الله من كل المسلمين من كل الناس اللي بتحب ربنا من كل فصائل العمل الإسلامي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الكلام ده حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني ايه يعني العلماء قالوا ان الحديث ده شعبة من شعب الإيمان يعني انت شعبة من شعب دينك ناقصة يا أخ يا سلفي لو كرهت بتوع الإخوان وانت شعبة من شعب دينك ناقصة يا أخ يا إخواني لو كرهت السلفيين طب ازاي ده بيغلطوا ده يقول على ده بيغلطوا ده يقول على ده بيغلطوا هقول لكم يا اخوانا المعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ عشان خاطري نقدر الكلمة دي المعركة مع الخطأ وليست مع المخطئ الحساب على الاخطاء لسه مش وقته دلوقتي احنا في معركة يا جماعة احنا في معركة بنطفي نار بنطفي حريقة يعني نبقى في المعركة بنحارب عشان نحرر المسجد الاقصى ويجي واحد يتشكل مع واحد عشان مشكلة بينهم يا اخوانا احنا في معركة يا اخوانا احنا في نار احنا في نار حقيقية لازم ندرك كويس جدا يعني ايه يعني ايه ان احنا حاجة واحدة ان احنا بنتكامل مع بعض ان شعبة من شعب دينك ناقصة لو اخوك انت ما حبتلوش اللي بتحبه لنفسك يعني انت نفسك انك انت تنصر شرع ربنا في الانتخابات واخوك نفسه ينصر شرع ربنا نفسك انك تدعو الى الله واخوك نفسه انه يدعو الى الله دعونا نتفق اننا لابد ان نختلف ودعونا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل بل نتكامل ودعونا نتفق أننا إن فقهنا الوجه الآخر لعملة الاختلاف وهو التكامل أمكننا أن نتعاون إخواني في الله اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى اخوانا دلوقتي امريكا عايزه تفرق ما بينكم اليهود عايزين يفرقوا ما بينكم العلمانيين عايزين يفرقوا ما بينكم القنوات العلمانيه بدات فعلا حرب تفرقه ما بين التيار الاسلامي وبعضه وما بين السلفيين والاخوان الدنيا كلها عايزه تفرق ما بينكم الكلام ده مش بس للسلفيين والاخوان والكل عامل لدين ربنا والكل واحد شايل الهم على دين ربنا ولكن انا بقول فعلا يعني عشان بس دول لو اصطلحوا لو تألفوا مع بعض وهم بفضل الله مصطلحين وبفضل الله متألفين ولكن عايزين نشوف اكتر من كده ساعتها الدنيا كلها تتغير بإذن الله سبحانه وتعالى مفيش يوم القيامه واحد هيجي ها انت سلفي ولا يا اخوان ده في القبر الكلام ده مفيش الكلام ده من ربك وما دينك مش ما جماعتك مش هتتسال الكلام ده مش هيتسال الكلام ده يا اخوانا يوم القيامه انت يا اخواني يلا بره مالكوش جنه عندنا انت سلفي انت مفيش الكلام ده يا اخوانا الحساب مش على سلف ولا كلمه سلفي ولا اخوان ده هتسمعوها يوم القيامه اصلا ولا بعد ما تموت ممكن تسمع الكلمه دي اصلا بعد كده خلاص هو سماكم المسلمين لما بنتسمى زي المهاجرين والانصار كده سلفيين واخوان ده عشان التخصصات انتوا عاملين زي دكتور جراحه مخ واعصاب ودكتور جراحه قلب وصدر دكتور بطنه ودكتور جراحه دكتور انف واذن ودكتور اه علاج اورام انتوا تخصصات متكاملين مع بعض الدين محتاجك ومحتاج اخوك الدين محتاجكم انتوا الاثنين رسالة من كل أخ سلفي مستنير قلبه مليان حب للإسلام والأهله لكل أخ من إخوة الإخوان ومن كل أخ من الإخوان مستنير قلبه مليان بحب الإسلام وأهله وبالتسامح والتجرد لكل أخ سلفي ومن كل أخت لكل أخت ليها في دعوة من الدعوات التانية وتخصص من التخصصات التانية وثغر من الثغور التانية هي ثغور عمركم شفتوا دكتور أنف وأذن قال لك أنا الطب والطب أنا انا بتاع كله دكتور اما على على على على العياده بتاعته دكتور جراح مخ واعصاب وجراح قلب وصدر وبطن وكلى وامراض كبد وفشل كلوي وقلب وسكر وضغط الناس مش هتضحك عليه اللي يقول لك انا بتاع كله ده مش بتاع حاجه اصلا احنا كلنا تخصصات ويجب ان نقبل ان احنا تخصصات النبي عليه الصلاه والسلام ادانا مثل رهيب رهيب في حديث الثلاثه والصخره الثلاثه اللي دخلوا جوه غار يباتوا نزلت صخره سدت باب الغار الاول توسل لربنا ودعا اتفتحت حته بس ما يعرفوش يخرجوا الثاني توسل ودعا اتفتحت حته بس ما يعرفوش يخرجوا الثالث توسل ودعا اتفتحت وخرجوا النبي بيعلمنا ايه عليه الصلاه والسلام ان الصخره اتفتحت على ايد الثلاثه ان اوعوا تفتكروا ان الصخره تتفتح على ايد الاخوان بس او التبليغ بس او السلفيين بس او اي تيار من التيارات الاسلاميه بس اوعى اي حد يفتكر من الدعاء ان الصخره تتفتح على ايده لوحده او حد مهما كان من اكبر العلماء يا اخوانا كلنا محتاجين بعض الدين محتاجنا كلنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الثلاثه والصخره علمنا درس رهيب تخيل لو احنا فتحنا الصخرة دخلنا الايدين الثلاثة بيتشكلوا مع بعض انا اللي هفتحها انا اللي هفتحها انا اللي هتتفتح على ايدي ده انتوا هتموتوا انتوا الثلاثة ده انتوا هتتكنسوا انتوا الثلاثة ده انتوا هتترموا انتوا الثلاثة ده انتوا هتضيعوا يا اخوانا لازم نتجرد ولازم نعرف قيمة بعض رسالة ليك من اخوك ورسالة ليكي من اختك احنا اقرب ناس لبعض في الوجود ربنا بيحب فينا اكتر اللي بيحب اخوه اكتر انا وانت اللي بيحب بقى التاني مننا اكتر ربنا بيحبه اكتر تخيل بقى يبقى انت تحبني قد ايه وانا احبك قد ايه ده انت فرصة ان انا ادخل الفردوس الاعلى بيك حد يخسر حد يخسر اخوانه لو الاخوان المسلمين نص مليون يا عم لو السلفيين نص مليون ولا مليون ولا 2 مليون تخسر مليون سند تخسر مليون حبيب تخسر مليون نصير تخسر مليون شفيع تخسر مليون راجل يسندك في دنيتك ودينك واخرتك زي ما اكلمكم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى مين العاقل اللي يقول كده لما ربنا اتكلم عن الاخوه المزيفه بين اهل الباطل وبعض في سوره الحشر قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا ايه ها لا يؤمنون لا يوقنون لا ي... لا يعقلون ربنا قال لك ان قضيه الاخوه دي قضيه عقليه اصلا دي مش قضيه محتاجه ان احنا يبقى ايماننا عالي عشان نفهم قيمه بعض ده مجرد ان انا عندي عقل وانت عندك عقل عرفنا قيمه بعض بيل جيتس لما جت المحكمه الفدراليه تحكم على شركته مايكروسوفت انها تتقسم مرتين شفتوا امريكا كلها اتفزعت ازاي ليه عارفين قيمه ان الدنيا تبقى موحده امريكا دي 50 دوله يا اخوانا 50 دوله حطوا ايدهم في ايد بعض وبقوا دوله واحده عرفوا قيمه الوحده اوروبا بقت الاتحاد الاوروبي يعني احنا الوحاد اللي متمزقين كده يا ربي احنا الوحاد يا ربي اللي احنا مش عارفين قيمه بعض يا ربي لازم نؤمن ببعض لازم نحب بعض لازم نقبل بعض لازم نفهم قيمه بعض يا اخواني اخوك بيقول لك احنا أق... اقرب ناس لبعض في الوجود انا اقرب حد ليك في الوجود عارف قيمتي ولا لا اخوك بيقول لك كده اسمعوا يا اخوانا سيدنا ابراهيم ايه بيقول ايه في القران فمن تبعني فإنه مني حتة مني جزء من جسمي يعني احنا حتة من بعض طب اسمعوا الآية اللي بتدوب قلب الواحد لما بيسمعها ويستشعر معنى الحنان الرباني علينا كلنا فيها وربنا بيقول في آخر آل عمران بعضكم من بعض يعني ايه بعضكم من بعض يعني يا اخوانا كده لو اتشالت من الجسم الجسم يموت بعد اسبوع طبيا الكبد لو اتشال من الجسم الجسم يموت بعد ساعه واحده يعني لو الكبد قال لك انا مش محتاج الكلى الكلى هتتشال الكبد هيموت بعد اسبوع لو الكلى قالت انا مش محتاج الكبد شيلوه الكلى هتموت بعد ساعه واحده ليه ما ينفعش الجسم يشتغل من غير بعضه الاخوان الرئه والسلفين القلب والاخوان المخ وسلفين الكبد والاخوان الكلى والتبليغ ال... ال... كلنا حاجه واحده كلنا شيء واحد لو صبعك طلع فيه 100 دم ما انتش هتقطعه والا يبقى انسان مش عاقل ما انتش هتقطعه احنا ورانا معركه خطيره محتاجين ان احنا نتكاتف من اجل نصر دين ربنا واحنا عارفين قيمه بعض فيها بعضكم من بعض يعني ايه كلكم حاجه واحده مش انا بقول لكم المعركه مع الخطا وليست مع المخطئ مش بقول لكم يا اخوانا المشكله ان ندرك انه لا مشكله المشكله ان ندرك انه لا مشكله لا مشكله ازاي انت بتقول ايه انت ما شفتش عملوا ايه وما شفتش اللي اللي داخل لجنه الانتخابات مش عارف ام اي اللي مين ايه وما شفتش اللي حصل ايه يا اخوانا يا اما دي تصرفات فرديه يا اما يا اخوانا مش الحل التعصب مش الحل مواجهه التعصب بتعصب والا احنا كده بنكب على النار بنزين عشان تتصفى النار ما بتتصفاش ببنزين ده هتولع اكتر يا اخوانا لازم اواجه التعصب بالتسامح عشان كده انا هسبق الاحداث وادخل على ملمح من ملامح سوره يوسف لما اخوه يوسف اجتمعوا وقالوا ايه وقالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم انت عارف بقى لما حد يقول ايه اهدموا فلان او اهدموا الجماعه الفلانيه يخلو لكم وجه الشعب كله وتكونوا من بعده قوما متسامحين معلش في ناس متخيله انها مش هتعلو غير على انقاض اخوها طب سيدنا يوسف شوف التعصب الرهيب سيدنا يوسف بقى لما ممكن ليه في مصر قال ايه ها واتوني باهلكم اجمعين حتى اللي رماك في البير يا يوسف حتى اللي رماني في البير حتى اللي خطط ل... ل... للمهلكه اللي وقعت فيها حتى اللي خطط حتى اللي كان بيكرهك حتى اللي كان بيكرهني ليه لانهم اخواتي ولان الدين محتاجنا كلنا ولان عمري ما هقدر اشيل الدين في مصر لوحدي انا محتاج اخواتي يشيلوا معايا يا اخوانا لو تجردنا لله مش تجردنا لاسماء جماعات هنوقن ان مفيش جماعه موجوده على وجه الارض دلوقتي تقدر تشيل الدين لوحدها يا اخوانا ده خمسة ونص مليار كافر ومليار و400 مليون مسلم محتاجين معظمهم محتاج اللي يعلموا الصلاه اللي يعلموا نواقض الوضوء واركان الصلاه من اول وجديد غير اللي بينهشهم التنصير على الاطراف غير الحرب العالميه غير المهوله على التنصير بيصرف مليارات ميزانيه التنصير بالفاتيكان بس يعني كاثوليك بس لسه لا بروتستانت ولا ولا ارثوذكس كانت وصلت في سنه واحده ل 197 مليار دولار تقريبا يعني هم عارفين قيمه بعض وعارفين ازاي ينصروا بعض وعارفين ازاي يتحدوا مع بعض واحنا مش عارفين قيمه بعض يا جماعه ومش عارفين قيمه اخويا وقيمه ايد اخويا وهي ممدوده لي لما ربنا بعد ارسل لسيدنا موسى انه بقى نبي قال له ايه قال له ايه يا رب ارسل الى هارون هارون اخي يعني ايه يعني بيقول له اخويا يا رب اخويا كمان يا رب فكان اعظم منا من اخ على اخوه منة موسى على هارون انه كان السبب ان هارون بقى نبي اخويا يا رب يعني لو لو واحد من الاخوان مثلا خد مركز عظيم يقول طب والسلفيين يا رب لو واحد من السلفيين فتح له مسجد كبير جدا عشان يدعو لله والاخوان يا جماعه يشتغلوا معاه في نفس المسجد يا جماعه لازم نتسامح لازم نعرف ان ده دين ربنا سبحانه وتعالى دين الملك سيدنا يوسف لما قال ائتوني باهلكم اجمعين كان اخواته طوفان تعصب فكان هو طوفان تسامح لا يعالج التعصب الا التسامح دي كلمه انا بقولها لكل اخواني واخواتي لا يعالج التعصب الا التسامح احنا معاشرنا في كل مدينه جامعيه مشكله ما بين واحده سلفيه وواحده اخوان في كل كليه مشكله على اتحادات الطلبه السلفيين والاخوان في كل انتخابات ولا نقابات مهنيه مشكله احنا كلنا واحد انا نازل لنصر شرع ربنا وانت نازل لنصر شرع ربنا انا ممكن اتنازل لك هنا لو لقيتك اكفأ مني شوفوا سيدنا موسى بيقول لربنا ايه واخي واخي هارون ما قالوش وهارون خد بالك رغم ان لو اتشالت كلمه اخي ما كانتش يعني بانت انما واخي هارون هو افصح مني لسانا مين يا اخوانا اللي يقول على اخوك كده دلوقتي الاخوان احسن مننا في نقطه كذا وهم يقولوا السلفيين افصح مننا في نقطه كذا وده يقول مين يا اخوانا اللي يتجرد لاخوه يا اخوانا الكلام ده معناه فردوس اعلى يا طلاب الفردوس الاعلى ده انتوا المفروض احرص الناس على الجنه احرص الناس على رضا ربنا احرص الناس انكم تبقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه يا اخوانا احنا لا اسمنا سلفيين ولا اخوان احنا اسمنا مسلمين شيخنا النبي عليه الصلاه والسلام وما مشيناش ورا اي حد ماشيين وراه غير اللي ظننا ان هو اقرب لسنه النبي عليه الصلاه والسلام اخويا وحبيبي ونور عينيا وحته من قلبي وكبدي انا لازم اعرف العاطفه ديت والعاطفه دي تتحكم في حياتي انا لو معايا مليار جنيه هدي ربعهم للاخوان وربعهم للسلفيين واخد نصهم وربعهم للتبليغ يخرجوا في سبيل الله في الدنيا كلها بيها وربعهم لل يا اخوانا يعني الواحد لو يا اخوانا لازم نعرف قيمه بعض ونتواصل مع بعض الرسول عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب الكلمه دي مش كلمه انا الكلمه دي كلمه اخويا المستشار محمد العبد الله يرحمه الله يرحمه كان قال الكلمه ديت واثرت فينا كلنا جدا قال لنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب لازم نحب بعض ولازم نحب الناس الله يرحمه مات ولكن الكلمة فضلت والكلمة مأثرة في قلبي جدا والكلمة دي لازم فعلا نعرف قد ايه النبي غير العالم بالحب قد ايه النبي لما واحد من الكفار يقول فلا زال يعطيني ويعطيني كان ابغض الناس الي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار احب الناس الي يا اخي اخوك من الاخوان بيكرهك فما زال يبتسم في وجهي ويعطيني ويحول لي رصيد ببلاش اخ من كنت مره في مسجد يعني بقول كان لقاء ثلاثاء يعني اخواننا الاخوان عندنا فيعني فبقول خلاص كل اخ بقى سلفي يحول لاخ اخوان 3 جنيه رصيد وكل اخ اخوان يحول لاخ سلفي 3 جنيه رصيد فمقابل بعد فتره كده من يومين كده اخ من اخواننا فبيقول لي لقيت واحد اخواننا حول لي 3 جنيه رصيد فانا مش فاهم في ايه فما قابلته قال لي ايه قال لي على الفكره ديت يعني فقلت سبحان الله العظيم يعني يعني برضه لها منافع دنيويه الموضوع مش بس على قد الايه يعني اخره دنيا باذن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب ما ننساش دي ابدا بعضكم من بعض رساله من كل اخ لاخوه انت محتاجني والله العظيم محتاجني محتاجني في دنيتك واخرتك ودينك كل اخ من اخوه الاخوان لازم يعرف انه محتاج كل واحد سلفي وكل اخ سلفي لازم يعرف انه محتاج كل اخ اخواني اخواننا ده قضية عقلية يا اخوانا انا مش هقدر اعيد الكلمة دي كتير افلا تعقلون يعني قضية عقلية عقلية يا جماعة يعني قضية مش محتاجة مناقشة اصلا يعني اللي يتعصب ويكرهك في اخوك ويقس قلبك على اخوك حط ايدك في عينيه هو العوام بيقولوا ايه في بعض الكوره كده يقول لك انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب لا ليهم كلمة كده تانية يقول لك انا ادعى على ابني واكره اللي يقول امين يعني يعني انا يا عم اتشاكل مع اخويا ونقطع هدوم بعض والباب مقفول علينا واقول له انت عملت كده ليه يقول لي وانت عملت كده ليه واحنا الاثنين على الترابيزه ما حدش هيسيب مكانه على ترابيزه الاخوه بينا وبين بقى اعداء الدين والعلمانيين والليبراليين لا لا لا لا, لا. احنا اخوات احنا انصار لله احنا بينا اعظم نسب في الوجود نسب لا اله الا الله بحقها احنا انصار لا اله الا الله في الارض يبقى لازم نعرف بقوة النسب دي قوة العلاقة اللي بينا انت محتاجني اقول لك تاني ولا تفتنا بعدك خسارة اخوك ديت انت بقيت معرض للفتنة لما بقرأ في سورة ياسين ربنا يقول اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث اقول يا رب احنا تعزيز لبعض عززنا بثالث فقالوا ان اليكم قالوا في نفس واحد التلاتة عارفين انهم حاجة واحدة التلاتة عارفين انهم شيء واحد التلاتة عارفين انهم كيان واحد يا اخوانا عززنا بثالث احنا تعزيز لبعض يا جماعه تعزيز لبعض انت مؤمن تع... عززنا ده لفظ عسكري اصلا كتيبه في معركه انتوا مؤمنين ان احنا في معركه وان احنا مح... يعني انت لو بتحارب اليهود يا اخي ولقيت 100000 جندي جايين لك تقول لهم يا انتوا سلفيين مش هحارب معاكم يا انتوا اخواني مش هحارب معاكم والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا استعينوا بمشرك انما لا استعينوا بسلفي لا استعين باخوان لا استعين بتبليغ احنا شيء واحد يا اخواني شيء واحد ويجب ان ندرك هذه الحقيقه العظيمه عززنا بثالث ان احنا تعزيز لبعض طيب فلان لما يجي يكلمني زعلني وفلان لما يجي ينصحني اه ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه المؤمن مرآته اخي انا مرايتك يا اخي انا مرايتك تعيش من غير مرايه ازاي ما ينفعش المؤمن مرآته اخي بس نطبق بقى المرايه المرايه بتعمل ايه لما انت تبص في المرايه كده فبيبقى في حته من شعرك ايه مكعفشه كده بقى ومش حلوه كده ومنكوشه بس بقى الشعر متسرح وبقى الوش متسرح وكويس فتبص كده المرايه بتقوم جايبه لك الحته اللي مش كويسه وجايبها لك في الصوره كلها بس وجايبه لك الصوره كلها ضلمه لا بتجيب لك الحاجه الوحشه والحاجات الحلوه يبقى دي اول حاجه طب المرايه جابت الحته اللي مش كويسه بثلاث ارباع المساحه والحتت الكويسه ربع المساحه لا جابت لك الخطا بحجمه الحقيقي ما ضخمتش فيه طب المرايه لما لقت حته منكوشه قامت لطشاك بالقلم انت اللي شعرك منكوش اعدل شعرك واتق الله لا ده مجرد انها ورتك الخطا فلما ورتك الخطا وجنبه المزايا ولما ورتك الخطا بحجمه الحقيقي بدون مبالغه ولما ورتك الخطا بهدوء بهدوء وود وصفاء قمت انت بكل بساطه قمت مصلح الخطا ورجعت الميه المجاريها يبقى المؤمن مرآة اخيه لما ننصح بعض بالطريقه ديت ساعتها يا اخوانا النص يا اخوانا فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على الاخوه في الله ده دول الاولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني انا بسببك ممكن ابقى ولي من اولياء الله وانت بسببي ممكن تبقى ولي من اولياء الله مين اللي يزهد في المقامات دي يا جماعه ده احنا كل مره كل يوم بنقول 17 مره في الفاتحه في الصلاه على الاقل ده الفرائض اهدنا الصراط المستقيم طب ما بتقولش اهديني ليه بتقول اهدينا ليه بضمير الجماعه لان عمرك ما هتقدر تهدى لو انت وسط اخوانك احنا محتاجين بعض للهدايه ما حدش هيقدر يوصل لربنا لوحده الواحد اتعلم من اخوه الاخوان يا سلام عظمه وجرأه وحركه وكلمه حق في وجه الظالمين وتعلم من السلفين ان السنه دي روحي ان انا من مفرق راس الاخمص قدمي بنبض بحب السنه وحفظ شريعه ربنا واضحي بحياتي عشان الدين ينتشر والدعوه تنتشر اتعلمت من اخواني في التبليغ ما اقدرش اقول اتعلمت من اخواني في التبليغ ايه ده دي عايزه درس لوحدها اخواننا الغلابه الطيبين دول اللي ما بيكرهوش حد وما بيعادوش حد ما بيتعصبوش ضد حد اللي ما حدش عارف عنهم حاجه ولو علم الخلق احوالهم والله يا اخواني انا ما بحسش ان الواحد حشره حشره الا لما بدخل وسط اخواننا من التبليغ ما بحسش ان الواحد حشره في الواقع شوف الغلابه احنا قاعدين نقول السلفيين والاخوان وممكن يكون التبليغ مش مؤثرين في العالم زي السلفيين والاخوان ولكن والله يا اخواني يعني التبليغ دول عايزين حلقه لوحدهم نقول الناس دي بتعمل ايه وبتضحي قد ايه وبتموت في الدعوه ازاي وبتنفق ايه ويعني يا اخوانا احنا مسبوقين يا اخوانا عايزين نحط ايدنا في ايد بعض عشان نلحق بقى عشان ننطلق للربانيه بقى عشان الاخوه دي ربنا يفتح علينا بسببها بقى يا اخوانا يا اخوانا انت محتاجني وثق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه ها زمراء يعني ايه زمراء جماعات يعني ايه يعني ما حدش هيدخل الجنه لوحده ما حدش هيدخل الجنه مفرد يعني لازم تشوف زمره تدخل الجنه معاها طيب يعني خلاص انا مع سلفيين وانا مع اخوان وانا مع تبليغ وانا مع مجموعه بتعمل اعمال خيريه في جمعيه خيريه وانا مع اخوه في موقع نت اسلامي بنعمل مشاريع دعويه وانا مع اخوه القريه بتوعنا بتجتمع كل اسبوع جلسه اسبوعيه ونقرر هننشر الدعوه في القريه ازاي خلاص جميل جدا ولكن ما تعرفش ايه الزمره اللي هتدخل معاها الجنه دي اخطر نقطه لازم نعرفها النهارده الواحد كل ما بيشوف عمل صالح مع اخوان مع تبليغ مع مجموعه من المجموعات اللي شغاله على النت مع مجموعه من, مج- من اخواننا السلفيين التيار الرهيب ده هو اللي لو خرج للعالم هيغير وجه التاريخ والجغرافيا وكل حاجه ان خرج وربنا تقبل خروجه لو كل واحد كنت عند يعني شيخنا الشيخ مسعد انور في المسجد بتاعه بدي درس لاخواننا هناك في الويلي بقول لهم انتوا لو ك- لو العدد اللي قدامه ده بس كل واحد منهم وقف على صغر بس هنغير العالم انما المشكله ان احنا عندنا بطاله دينيه للاسف 98% من الصف ما هوش مفعل رغم انهم مليانين مواهب وكوادر وطاقات وعلم وفهم وتجرب باذن الله ولكن يعني اللي ربنا هيفتح على ايده في الطار السلفي ده هيبقى يعني يعني هيغير وجه الدنيا باذن الله واخواننا طبعا جميعا يعني الواحد متعصب للجميع بصراحه كده يعني لو اي حد قال لي الاخوان سيبونا اتكلم خمس ساعات السلفيين سيبونا اتكلم خمس ساعات التبليغ سيبونا اتكلم خمس... غصب عني يا اخوان والله العظيم الواحد بيحب كلهم أ- والله اكتر من نور عينيه والله يا اخوان انا كنت بطوف حوالين الكعبه ادعي لنفسي لا ابكي ادعي لهم الاقي الدموع بتنهمر من عيني وانا بدعي لاخواني ومشايخي والعاملين لدين ربنا لان انا لو موتت نفسي هعمل ايه يعني هعمل ايه انما دول امم امم لو كل دول ربنا اصلحهم لو عندي دعوه واحده في الدنيا كلها ادعى لهم ان ربنا يالف ما بين قلوبهم وانهم يبقوا شيء واحد في الدنيا دهيت الى ان يلقوا الله على قلب رجل واحد ما تعرفش الزمره اللي هتدخل معاك الجنه يعني ايه يعني انت ممكن يا عم السلفي تلاقي نفسك يوم القيامه داخل وسط الاخوان قال لا لا لا انا عايش وسط الاخوان في الجنه وانت يا عم الاخواني بقى تلاقي نفسك يوم القيامه داخل مع الاخوه السلفيين وانت تلاقي نفسك بقى داخله مع الاخوان ممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل ده عمل صالح بس ما تعرفش مين اللي هتدخل معاه الجنه الواحد بيحرص ان هو يناصر كل جمعيه خيريه وكل موقع نت اسلامي وكل لدرجه ان انا ساعات بتصل بجماعات خيريه ولهم يستغربوا يا اخوانا انا عايز اعلن لكم انا هو انت انت طب عايز تعلن لنا ليه يا اخوانا انا مش عايز ثواب يخرج من ايدي انا ما عنديش طاقه اعمل كل حاجه انما انا ممكن ادعو للناس انا ممكن ابقى بوق بيعرف الناس بال- باعمال الاخرين ونشاطات الاخرين لعلي يا عم انا ما اعرفش انا ادخل الجنه مع مين ان ربنا سبحانه وتعالى باذنه ومنه وفضله رزقنا الجنه سبحانه وتعالى امتى بقى هنقول لبعض اني انا اخوك فلا تبتئس امتى بقى هنقول لبعض سنشد عضدك باخيك امتى يا اخوانا بقى هنقول لبعض كده يا اخوانا ده القران كله والله يحب المحسنين يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المتوكلين يحب الصابرين طب ليه ربنا مش يحب المتقي ليه ربنا مش يحب المحسن ليه ربنا مش يحب الصابر ليه مش بضمير المفرد ليه بضمير الجماعه لان يا اخواني في الله مفيش حد هيقدر يحقق مقام الا وسط اهله مفيش واحد هيقدر يبقى متقي الا لو صاحب المتقين محدش هيقدر يبقى محسن الا لو صاحب المحسنين مش هتقدر توصل لوحدك مش هتقدر ما تحاولش ده انت بتقف في التحيات بتقول لرب بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بتسلم على كل اخوانك انت صادق يعني انت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي منهم الاخوان والسلفيين وكل العاملين لدين الله وتخرج تتعصب ضده يبقى انت ما انتش فاهم السلف عشان كده الحديث الخطير اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني واحد جه كده قام واقف لوحده في صف لوحده والصفوف قدامه مالوش صلاة صلاته بطلة قال لا ليه يا اخوانا ما هو صف الصلاة عامل زي صف الدعوة المنفرد لوحده اللي عايز يمشي لوحده في الدين مش هيعرف يمشي يمشي لوحده لازم اخوانك لازم احبابك لازم انصارك رسالة من كل اخ لاخوانه من كل اخ لاخوانه انا وانت واحد انا وانت واحد مش المهم اسم مين يرفع مش المهم جماعه مين ترفع يا اخوانا احنا كلنا عاملين الدين محتاجنا انت مش بتحب الاسلام الاسلام محتاجني انا بخدم الاسلام اللي عنده ابن لو واحد ابن وحيد لو واحد جه اكل ابنه بيزعل ويقول له لا ما ياكلش ابن غيري ولا نفسه ان كل الناس تحب ابنه وتاكل ابنه وتجيب لابنه هدايا لانه بيحب ابنه ابننا ده الاسلام يا اخوانا ابننا وابونا وحياتنا كلها انا لو الاخوان بيفيدوا الاسلام ولا لا ال 80 سنه دول لو شلنا الاخوان من خريطه الحياه شلناه انا لا انسى ابدا ايام قبل الالتزام وانا بتفرج على فيلم من الافلام اللي اتصورت في حدود الاربعينيات كده ايام الامام حسن الشيخ حسن البنا الله يرحمه يعني ن- نحتسبه عند الله شهيد ونحتسب عند الله دمه من الدماء اللي أو- أو- ايقظت الصف كله ونحتسبه من اباء الصحوه الاسلاميه في العالم كلها يعني في الايام ديت جايبين فيلم فالمخرج جايب البطله بتهرب من اهلها كنت لسه طفل صغنن خالص يعني البطله بتهرب من اهلها فخارجه بقى والشمس طالعه وماليه الدنيا كلها في الفيلم والاذان بيقول الله اكبر الله المخرج مش عارف ان الفجر بيبدا قبل ما الشمس تطلع لا المخرج ولا الممثل ولا ال... ولا الطاقم اللي واقف ولا كل اللي في الاستوديو كانوا عارفين ان الفجر بيبدا قبل ما الشمس تطلع يا اخوانا لو شلنا ال 80 سنه بتوع الاخوان دول الامه خسرت قد ايه يا اخوان يا اخوان يا اخوه الاخوان لو شلنا السلفيين لو شلنا ابن باز وابن عثيمين والالباني وكل الكتب اللي حققوها الشيخ حسن والشيخ يعقوب يا نهار ابيض ده تبقى مصيبه يا اخوانا يا اخوانا افلا تعقلون يا اخوانا القضيه مش محتاجه اقناع اصلا القضيه في غايه الوضوح زي الشمس اللي مش مقدر قيمه اخوانه اللي بينسى جبال حسنات عشان بعض سيئات ده تعصب بقى والعياذ بالله ده اغلاق ده انغلاق والتعصب من الكبائر والعياذ بالله ايه يا عم من الكبائر ايه الا التعصب من الكبائر التعصب ده حاجه ده التعصب ده اشد من الزنا والعياذ بالله جبت الكلام ده منين قال تعالى في سوره الروم ولا تكونوا من المشركين من المشركين من الذين ايه بقى بالتاكيد من الذين عبدوا الاوثان بالتاكيد من الذين قدموا قرابين لهبل ومناه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يا نهار ابيض هو ربنا قارن التعصب مع الشرك هو ربنا قارن التعصب مع الشرك يا اخوانا من الذين فرقوا دينهم يبقى اول مرحله التفرق وكانوا شيعا يبقى ثاني مرحله التشيع كل حزب بما لديهم فرحون يبقى ثالث مرحله التحزب التفرق ان دول قالوا هنشتغل في الدعوه ودول قالوا هنشتغل في العباده ودول قالوا هنشتغل في العلم ودول قالوا هنشتغل في السياسه بعد كده التشيع بقى ان دول بداوا يتشيعوا للشيخ بتاعهم دول يتشيعوا لاسم جامعتهم دول يتشيعوا للمنهج بتاعهم بعد كده التحزب بقوا بيشيلوا يعني ايه بيعادوا بعض والعياذ بالله مش عايز اقول بقى ايه يعني ما هو اكثر من هذا التحزب بقى بقت احزاب زي حرب بقى والعياذ بالله يبقى التعصب ده كبيره من الكبائر والعياذ بالله من اشد الكبائر عند الله يا اخوانا الاسلام عامل زي نهر كبير بيتدفق بقاله 1400 سنه والاخوان قناه بتصب في النهر والتبليغ قناه بتصب في النهر والسلفيين قناه بتصب في النهر وكل داعيه قناه بتصب في النهر وكل موقع نت اسلامي قناه بتصب في النهر وكل جمعيه خيريه قناه بتصب في النهر وكل واحد بيشتغل لنصر دين ربنا قناه بتصب في النهر احنا انتمائنا للنهر مش للقنوات بس انا بحب القنوات كلها لانها بتصب في النهر فانا انتمائي لقناتي زي انتمائي لباقي القنوات صحيح بشتغل في قناتي عشان تخصصي ولكن انا بحب كل القنوات وبدعمها وبشتغل معاها برضه يا اخوانا الموضوع عامل كنت في يعني في جوله كده من الجولات على الشباب من كذا يوم فقعد يقول السلفيين والاخوان فقلت له مثل قديم يعني بس يعني قلت له يا اخوانا وكان مجموعه من الشباب كده واقفين بقى تحس الحيره في عيونهم احنا حيرنا الناس يا جماعه توهنا الناس عذبنا الناس مفيش ما كانش بنزل للشباب فيه ولا ندوه جامعه ولا شباب في شارع ولا ولا حتى شباب بيشربوا مخدرات الا واول ما تبدا تفتح لهم قلبك ويفتحوا لك قلبهم يقول لك هو ايه السلفيين والاخوان وهم ليه مش حاجه واحده معذبين الناس ليه معانا مشتتين الناس ليه معانا متوهين المسلمين ليه معانا الناس انصرفت عننا لما تعصبنا ضد بعض لو حطينا ايدنا في ايد بعض والله مصر كلها تتلف حوالينا والله مصر كلها الا اعداء الله بقى اللي قلوبهم كقلوب الشياطين والعياذ بالله هتتلف حوالينا حوالينا قلت لهم يا اخواننا لما بيقولوا لي سلفيين واخوان قلت لهم يا جماعه عامله زي خمسه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بيشوفوش يعني او غمنا لهم عينيهم ودخلناهم في اوضه على فيل واحد مسك ودنه واحد مسك زلومته واحد مسك بطنه واحد مسك ديله وبعد كده قلنا لهم وصفوا لنا الفيل فكل واحد من اللي متغمى عينيه قال بقى اللي مسك البطن قال لك حاجه منفوخه اللي مسك الديل قال لك حبل رفيع اللي مسك الزلومه قال لك اسطوانه طويله والحقيقه ان الفيل هو كل ده ايوه بالظبط كده يا اخواننا هو الدين مجموع كل دول مع بعض عشان كده قال تعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني ايه يعني الدين زي الاستوديو ده الدين زي المبنى اللي انا فيه ده واحد بلط واحد محر واحد عمل الكهرباء واحد عمل النجاره واحد عمل السباكه واحد واحد واحد الدين تخصصات ولازم نفهم ان الدين تخصص انما انا ببني الجدار ده وانت بتبني الجدار ده قمت انا جاي هدد لك حته من الجدار قمت انت قايل والله تهد لي حته طب والله لا هدد لك جدارك قال طب احنا بن... احنا الاثنين بنهد في الدين بنهد في دين ربنا سبحانه وتعالى القضية من أخطر ما تكون ومش مهم الأسماء الغلام والملك بيقتله في الآخر غلام الأخدود وبيقول بسم الله يا رب إيه الغلام رب الغلام ما هوش عارف اسمه البلد أسلمت على إيده ومش عارفين اسمه إيه يعني يا أخوانا لما الراجل جه سيدنا عمر وسيدنا عمر قال له اللي اتقتلوا في الغزوه مين قال له فلان وفلان وفلان واخرين لا تعرفهم قال له لا يضرهم ان عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم مش مهم يا اخي ان الناس تعرف اسمك ولا تعرف اسم جماعتك ولا تعرف اسم شيخك مش مهم يا سيدي المهم ان ربنا يعلمك يا سيدي وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد كل مسجد كل عمل على السنة احنا انصار ليه وبنشارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الدين بناء قال لك فكنت انا اللبنة لبنة بتكمل البناء النبي بيقول لك انا لبنة مش انا البناء ويجي ناس دلوقتي يقول لك انا بتاع كله وانا كله في كله يا اخوانا انت مجرد لبنة ده احنا في الع- في الفتحة بنقول اياك نعبد مش اياك اعبد انت مجرد عبد من مليارات العبيد انت مجرد عبد مجرد لبنة مجرد تخصص مجرد قناة بتصب في نهر الاسلام يا اخوانا فين الاخوة الحقيقية بقى اللي ربنا وصفها بصورة ال... طبعا انا مش لاحق اقول خالص اللي انا عايز اقوله انا فكرت ان انا اعمل اصلا يعني السلفيون والاخوان في ظل عرش الله سلسله سلسله تبقى حتى ولو تلت ساعه المره كده يعني وتبقى على حلقات كثيره والواحد كل مره يقف مع معنى بالمعنى دي لان احنا للاسف بس بنقطف كده كل معنى باللي انا اتكلمت فيهم دول عايز حياه بقى حياه نعيش معاها ومع معانيها ونتملى في افاقها ولكن يعني انا مضطر ان انا يعني اعرج سريعا لعل في يوم من الايام ربنا ياذن والسلسله دي تتعمل لعل قريبا لعل بكره لعل هو الذي يسيركم ربنا يأذن بما يشاء وقتما يشاء ونحن عبيد لله وجنود لله يستعملنا في أي ثغر شاء على أي وجه شاء المهم أن ربنا ومولانا يرضى والمهم أن ربنا ومولانا يحبنا والمهم أن احنا يا إخواني كل حياة في سبيل الله عظيمة وكل موتة في سبيل الله عظيمة كل حاجة أنت بتعملها في سبيل الله عظيمة شوفوا ربنا وصف الإخوة الحقيقيين مع بعض بثلاث أوصاف قال إيه يحبون من هاجر إليهم قال لا يعني واحد بيبيع جبنه في المدينه المنوره وجاء عبد الرحمن بن عوف هيبيع جبنه هو كمان بس من بتاعه مكه بقى يعني هي- ه- يعني ممكن ي- يمسحه من السوق بال- باللغه بتاعه التجار ومع ذلك فرحان ان هو جاله يا اخوانا ايه ده ولا يجدون يعني انا احنا الخمسه اهوت بقى جمعنا بعض انا بقى واخواننا المخرجين واخواننا وواحد قام جايب لنا خروف مشوي دلوقتي وقعدنا ناكل واحنا لسه بنقول بسم الله لقينا عشرة من اخواننا داخلين السلام عليكم يا دي الليله اللي مش فايته يا عم استنوا اما ناكل لا يحبون من هاجر اليهم وسعوا لاخوانكم واحبابكم ياكلوا معاكم اللقمه اللي في بق اخويا دي في بقي يا اخواننا الاخوان المسلمين ويا اخواننا السلفيين في بيتها انا عايز اقول لكم يا اللي ربنا بينصركم في الانتخابات الوقت في بيتها لو السلفي مسك ال- القايمه لما الاخواني بيسالوني دايما هترشح مين فاقول لهم في الفردي يعني دكتور يسري هاني عندنا في المنصوره لانه رمز من رموزنا وحتى ما نزلناش حد قصاده من السلفيين ولكن ال- في القايمه والله يا اخواني انا حتى هذه اللحظه والله ما فكرت انا هرشح مين ليه يا جماعه في بيتها ده يكسب ده يكسب في بيتها اه صحيح في بعض الاماكن بيبقى فيه رموز مميزه رموز خطيره سواء من الطرف ده او من الطرف ده صقور للطار الاسلامي انصار لشرع الله روس حربه ولكن انما على العموم في بيتها يا اخوانا انا اكسب انت تكسب المهم ان الدين كسب المهم ان الدين زاد يحبون من هاجر اليهم جم ياكلوا معنا الخروف ماشي يا عم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا لا بقى قوموا انتوا الخمسة بقى اللي كنتوا قاعدين على الخروف العشرة اللي جم دول هم اللي ياخدوه يعني زي ما المهاجرين كده خدوا حاجات الانصار ما خدوهاش قال لا برضه راضيين يا رب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لا دي بقى اللي لا تحتمل بقى الخصاصة اللي هي خاصة الاحتياج يعني ايه يعني المرة دي مش خروف ده المرة دي كسرة خبز يا انا وعيالي ناكلها يا انت وعيالك تاكلوها المرة دي 10 جنيه وبنتي عيانه وعايزه تروح للدكتور وبنتك عيانه وعايزه تروح للدكتور اديها لك لاني اؤثر بنتك على بنتي ده هم خمسة جنيه يا انا اجيب ازازه زيت نطبخ بيها يا انت تجيب ازازه زيت تطبخ بيها وهاثر بيتك على بيت اهي دي بقى ولو كان بهم خصاصه اللي هو زي عكرمه من ابي جهل وهو بيموت في اليرموك وجاي يشرب شربة المية سمع اخوه بيقول عطشان ادوا لاخوه شربة المية اهي دي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه نقدر نبقى كده مع بعض نقدر نعمل كده مع بعض ولا زي ما النبي عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام قال ثم تدبرون ده يدي ظهره لده وده يدي ظهره لده ثم يضرب بعضكم رقاب بعض ما تدبرون ما عادش حد شايف الخير عند التاني زي الاخوان والسلفيين قبل الثوره كده لما كان امن الدوله بيولع النار اللي بينهم يجي ينفخ في النار اللي بينهم بعد كده يجي طيور الف... طيور الظلام بقى ان جاءكم فاسق بنبأ طيور الظلام ينفخوا في النار اكتر بعد كده بقى سخيمه الصدور اللي جوانا تنفخ في النار اكتر ما في تعصب في الصدور نلاقيها نار وحته جاز صغيره مشكله كنا نتفاهم ونحلها مع بعض وهنلين لبعض يا عم وهتعدي وسط بحر الود والحب وحسن الظن اللي بينا وبين بعض انا مش عارف ال- يعني الحقيقه اعمل ايه لان ال يعني ال الحلقه تقريبا وصلت للدقائق الاخيره بتاعتها انا متمسك ان انا اقول كل معلومه من المعلومات بتاعت هذه الحلقه ولكن يعني الوقت غلبنا يعني انا كنت بشرح لكم في سوره مريم يا اخوانا لما سيدنا زكريا وقف ويقول واكملها باذن الله سبحانه وتعالى لما وقف يقول لربنا واني خفت الموالي من ورائي مين الموالي دول يا زكريا عليك السلام الموالي دول اللي هيشيلوا الدين لو هو مات الصف الثاني اللي هيشيلوا الدين يعني مين الصف الثاني ده دول الدعاة والجماعات ال- اليهودية اللي كانت موجودة وقتها اللي زي الجماعات الإسلامية دلوقتي بالنص كان في جماعة يهودية مت... أنا مش عايز أفصل عشان بس يعني ما أدخلش في حاجات قد تحزن صدور بعض إخواني تخيل سيدنا زكريا خايف على الدين من أهل الدين ترضم إن سيدنا زكريا يقول لربنا إني خفت الإخوان والسلفيين من ورائي ترضم الكلمة دي تتقال يا جماعة حطوا ايدكم في ايد بعض الرسالة دي بالذات لشيوخ الطرفين لعلماء الطرفين للقادة اللي كل الصفين ماشيين وراهم اعملوا مؤتمرات مشتركة مع بعض دعاة الصفين يعملوا كتب مشتركة مع بعض وبيانات في الأزمات مشتركة مع بعض بيانات في, في كل حاجة مشتركة مع بعض ايدهم في ايد بعض صورهم مع بعض كل حاجة مع بعض يعلموا الدنيا كلها ان احنا حاجة واحدة ساعتها الدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى هتتغير يعني المعلومة اللي هقولها في النهاية بقى قبل التوصيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا بقى معايا بقى عشان اللي صدره هينشرح للمصالحه من السلفيين والاخوان والمصالحه موجوده والتجرد موجود والتسامح فائض بفضل الله ولكن احنا عايزين نقضي على كل بذره للتعصب موجوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوه ما من خطوه احب الى الله من خطوه تصل بها صفا ده ده في الصلاة يا عم الشيخ ده ده في صلاة الجماعة بعض العلماء قال لك صلاة ال- ال- الصف الدعوي أولى من صلاة الجماعة كمان يعني انت بعد الحلقة دي مثلا ممكن تروح تزور أخ من إخوانك من جماعة تانية أو دعوة تانية عشان توصل صف ديت ممكن تبقى أحب خطوة في حياتك إلى الله ممكن تعرف ان في مشكله يا يا يا زو وجاهه في احد الطيار من الطيارين في مشكله ما بين الاخوان والسلفيين في بلد من البلاد او في مدينه جامعيه او في انتخابات اتحاد طلابيه او او ما بين مرشحين في مكان تنزل عشان تصالح ما بينهم ممكن تبقى حب خطوه الى الله في حياتك كلها عشان كده يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان اللي يوصل ثغره في صف في الصلاه له عند الله ايه ها بيت في الجنه ليه عشان ربنا يعلمنا اللي يوصل ثغره في صف الدعوه ممكن الثلاثة جنيه اللي هتحولهم لاخوك من الاخوان او من السلفيين بعد الحلقه ديت يبقوا ليك بيت في الجنه والله يا اخوانا ممكن ممكن يا اخوانا ده اللي هي- اللي هيتسامح الوقت ده عند ربنا يا بخته اللي هيتسامح الوقت انا مش عايز أ- اقول هزار يعني مش هقول لك اكل بقلاوه يوم القيامه يا اخوانا يا اخوانا اللي هيتسامح الوقت ده يا بخته عند ربنا اللي هيقول لي ده انت اخويا ولا ده انت اخويا ولا ده انت حبيبي ولا ده انت حبيبي ولا ده انت حته مني ولا ده انت حته مني و- و- واه انا سلفي انا حازم شومان سلفي ولكن انا بحب الاخوان والله اكتر من نور عينيه اه ده هو اخوان ولكن بيحب السلفين اكتر من روحه وحياته هو ده بقى يا اخوانا ان احنا ننتمي لديننا ننتمي لديننا ننتمي للنهر اللي احنا هنموت وهيفضل يتدفق ممكن بعد 100 سنه الاخوان والسلفيين ما عادوش يبقوا موجودين مثلا يعني مثلا ولكن هيفضل يتدفق بذكركم في النهايه اخر حاجه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام عن سيدنا الحر- الحسن بن علي ان ابني هذا سيد سيد ولعل الله كان وقتها النبي لسه عايش وما حصلش ولا الحسن تولى الخلافه ولا حصل اقتتال بين المسلمين ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مرت الايام وسنه 41 هجريه كان الحسن بن علي خليفه المسلمين ومعاويه بن ابي سفيان في قتال ما بينه وبين معاويه ويتنازل عن الخلافه لمعاويه ويسموه عام الجماعه والامه تتوحد تاني بسبب الحسن بن علي النبي قال ان ابني هذا ايه سيد يعني السياده مش كانت انه يقعد على الكرسي مش السيادة يقولوا ان هو ده اللي انتصر مش السيادة ان الناس تقول اسمه السيادة ان هو خلى الدين يسود انه كان السبب ان الدين ساد والامة سادت والوحدة سادت يعني يعني في نهاية اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا ال ال بسبب الوقت يعني آه، طبعا ما ننساش بقى الموضوع ال- التاني الخطير جدا موضوع استاذنا يعني استاذنا الكبير الجميل اللي بنحبه في الله وبنحترم جهده في الله آه، استاذنا الباشمهندس عبد المنعم الشحات اللي باذن الله سبحانه وتعالى بعد بكره يعني نازل في دايره من اسكندريه يعني اشمعنى باشمهندس عمرو منعم شحات ما الجمهوريه مليانه دوائر من فوق لتحتها الراجل ده من شيوخي يا جماعه من شيوخي وفاء وبرا ليه وفاء وبرا ليه وفي نفس الوقت يعني الراجل ده اذاق العلمانيين الويلات واقض مضجعهم من بعد ما الثوره قامت لان بفضل الله ربنا اتاه حجه اتاه حجه في الرد عليهم لما كنا لسه مبهوتين بعد الثوره مش فاهمين ايه اللي بيحصل في المعركه الرهيبه ديت هم منظمين نفسهم وبيجي لهم الشبهات دي من المخابرات الامريكيه لحد هنا والتمويل بتاع اللي بيحصل والناس اللي قاعده على الفيسبوك منظمين وبمرتبات وبيجي لهم كل اللي هم بيعملوه كل ده متنظم احنا كنا لسه لسه خارجين من المعتقلات ومن السجن السياسي اللي احنا كنا فيه والسجن الدعوي اللي كنا فيه يعني ربنا سبحانه وتعالى قيد لسانه ان هو يعني يقهر قلوب هؤلاء العلمانيين الباشمهندس عبد المنعم الشحات من الحاجات اللي هيجت يعني قلبي ان يعني الواحد يتكلم في هذه الحلقه عن هذا الامر ان العلمانيين والليبراليين دلوقتي هيتجننوا عشان ما يكسبش ليه لانهم عارفين ان هو راس حربه في مجلس الشعب انا بنادي اخواني من الاخوان المسلمين اخواننا واحبابنا واساتذتنا ومشايخنا يعني احد اساتذتنا من الاخوان المسلمين كنت بتكلم معاه قريبا وانا يعني على تواصل وحب معاهم دائما بفضل الله فبيقول لي انا اخوك قلت له لا انت مش اخويا انت شيخي يعني مش معنى ان يعني مش هنغمض حد حقه يعني شيوخ الاخوان المسلمين شيوخنا شيوخ السلفيين شيوخنا واحبابنا وقدوتنا فيعني رساله لاخواننا الاخوان المسلمين باشمهندس عمونا مش حد يعني بعد بكره الاعاده آآ آآ وان كان يعني مرشح الاخوان يعني وكل حاجه تبع الاخوان باذن الله سبحانه وتعالى على سنه رسول الله عزيزه على قلوبنا ولكن يعني لما استاذ يسري هاني الاستاذ دكتور يسري هاني نزل في المنصوره ما رضناش ننزل اي حد من السلفيين خالص ليه لان يسري هاني رمز للطريق الاسلامي كله مش رمز للسلفيين بس لما استاذ اكرم الشاعر نزل في بورسعيد ما رضناش ننزل اي حد من التيار السلفي قصاده ليه لان هذه الرموز رموز لينا كلنا وثروات لينا كلنا ما نفرطش فيها ابدا ونحترمها ونقدرها تمام التمام فيعني باشمهندس عمرو الشحات رمز من رموزنا نتمنى من اخواننا ان هم يعني ايه يعني ياخدوا قرار فوري مش ان هم يتنازلوا له بس ان هم يدعموه بحيث ان احنا يعني نحرق قلوب العلمانيين وال... والمعادين لشرع الله سبحانه وتعالى ويبقى في اسود في العرين كده داخل مجلس الشعب ينادوا بشرع الله المعلومه التوصيه الثانيه انا يعني الفتره اللي فاتت امتنعت تماما عن حضور اي مؤتمرات سياسيه تماما اخواننا من مصر كلها اتصلوا عشان احضر قلت لهم يا جماعه انا يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ما بين ندوات الجامعات والمدن الجامعيه والدروس الدعويه والندوات الدعويه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فعلا انا ما عنديش وقت انا محترم الجهاد السياسي اللي انتوا فيه ولكن انا في الجهاد الدعوي من اجل ان يقبل الناس شرع الله الناس لو اتطبق عليهم الشرع بحقه حي دلوقتي مش هيقدروا يقبلوه ليه لان لسه القلوب الايمان ضعيف فانا خلوني في جهاد من مع الدعاء اخواني من الدعاء ومشايخي واساتذتنا من اجل الجهاد لان يقبل شرع الله وانتوا جاهدوا لان يحكم شرع الله واحنا ندعوكم على قد ما نقدر وجهد الدعاء هو سفلته لجهد المجاهدين السياسيين فيعني هو ده السبب انا بعتذر اعتذار علني لجميع اخواننا اللي ما قدرتش احضر معاهم مؤتمرات سياسيه والله ما استقلال لهذا الصبر والله ما ولكن يعني فعلا هو السبب الاساسي الانشغال ولكن الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اصالح اخواني سواء من النور او من الحريه والعداله لانهم احبابي ويعني ايه واقرب ناس ليا في الدنيا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ديت انا في تكرمس في مؤتمر تبع حزب النور باذن الله سبحانه وتعالى الجمعه الجايه ديت انا هخلص الدرس بتاعي في المنصوره الدرس الاسبوعي باذن الله العشاء وهطلع على طول على ذلك المؤتمر مش بقول طبعا عشان يعني اهل تكرمس يحضروا المؤتمر انا بقول عشان اقول لاخواني ان انا برضو انا مع المجاهدين السياسيين يعني الناس اللي بتجاهد في الدعوه الى الله مع اخوانهم في الجهاد السياسي ندعمكم ووراكم ولكن والله المشغوليات والله المشغوليات الرهيبه اللي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فيعني انا قلت الاخ من اخواني يعني اللي مجاهد في العراق يطلع على فلسطين يجاهد وبعد كده يطلع على العراق وبعد كده فلسطين مش هيأدي هنا ولا هنا مش هينفع ناس تجاهد في العراق وناس تجاهد في فلسطين كذلك يا اخواني ولو اخواني من حزب الحريه والعداله دعوني الى مؤتمر انا خدام انا خدام لكل اخ من اخواني يعني يعني يعني اللي ايه اللي بيجاهدوا الجهاد السياسي ولكل اخ من اخواني بينصر شريعه ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الاخرانية بقى ما تنسوش بقى ان بكرة تسوعة يوم الحد وبعد بكرة عشورة عشورة يوم بسنة اليوم اللي سيدنا موسى قال وقف قدام البحر وقال إن معي ربي سيهدين إن شاء الله يوم الاثنين بقى يوم الإعداد إن معنا ربنا سبحانه وتعالى مع ربنا مع المجاهدين السياسيين وربنا مع المجاهدين الدعويين ومع المجاهدين التربويين ومع المجاهدين في التنمية ومع المجاهدين في الجهاد بقى والقتال لأعداء الله في كل مكان في الأرض ربنا ينصر دينه ويعز أوليائه ما تنسوش يا اخوان ان شاء الله تقوموا تتسحروا بقى عشان بكره تسوعه وبعد بكره عاشوراء باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولعل ربنا يفتح عليا في اقرب فرصه ان شاء الله اعمل سلسله السلفيون والاخوان في ظل عرش الله لان الاثنين دول بالذات لو تسامحهم مفيش طائفة بعد كده في العمل الإسلامي في العالم ما هيش هتتسامح ما هيش هتتسامح بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم اللهم اهد أهل مصر اللهم أنزل هدايتك على قلوب أهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
نور في الظلمات